ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب الإيدز الإلكتروني موضوع الحلقة لهذا اليوم بعد كثرة الطلبات التي أتتني من الشباب عبر الإيميل الإلكتروني الخاص بي عبر موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت يلحون في طلب سلسلة جديدة للإنترنت من حيث الأضرار والمنافع إلى غير ذلك مما يخص الشبكة العنكبوتية إلا أنني وجدت أن حلقات الإنترنت لا سيما على شاشة قناة الرحمة تم مناقشتها أكثر من مرة بأكثر من طريقة وكما نقول قتلوها بحثا الإنترنت من حيث الأضرار والمنافع فما أردت في هذه الحلقة أن أبدأ موضوعا جديدا تم مناقشته من قبل بكافة الطرق لذلك فأنا قد اخترت أن أبدأ في هذه الحلقة مباشرة حول جرائم الإنترنت فكما لا يخفاكم أن جرائم الإنترنت كثيرة سرقة الإيميلات كما نسمع سرقة بعض المواقع واختراقها أيضا التغرير بالبنات وصغار السن كثير جدا من الجرائم وأكثرها مما نسمعها في هذه الأيام سرقة الأرصدة وكثرة المواقع الإباحية إلى غير ذلك من هذه الجرائم لذا فإنه يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي المستشار القانوني الأستاذ عصام الدين مغازي المستشار القانوني للجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت أهلا ومرحبا بكم أستاذ عصام شرفتنا ونورتنا برنامج مع الشباب اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك أهلاً.
وقد ازدان برنامج مع الشباب بوجودك وتشريفك له في هذه الحلقه ونتمنى ان تكون هذه الحلقه باكوره لحلقات قادمه باذن الله على شاشه الرحمه باذن الله وشرف لي يا فندم بارك الله فيك استاذ الله عصام مشاهدينا يسرني ايضا ويشرفني في بدايه هذه الحلقه ان اتلقى جميع اتصالاتكم ومداخلاتكم ل يعني إيه، كاستشارات للاستاذ عصام الدين المغازي اي حد عنده استشاره في موضوع الانترنت إيه، إيه، إنس- يعني مثلا سرق له ايميل سرق له موقع اي شيء إيه، ارتكب في حقه عن طريق الانترنت ويريد ان يسال الاستاذ عصام المغازي بصفته انه مستشار قانوني للجمعيه المصريه لمكافحه جرائم الانترنت فنحن نرحب به آه، استاذ عصام آه، ندخل الى الموضوع مباشره نقول يسمي بعض المتخصصين القرصنه بأنها الوجه القبيح لشبكة الإنترنت برأي حضرتك لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم هو الكلام اللي حضرتك قلته ده صحيح فعلا لان فعلا القرصنه دي بتمثله من الاعتداء على الحريه وعلى الملكيه الشخصيه للشخص المعتدى عليه فاذا قام احد بالاعتداء عليه عن طريق القرصنه فانه بيؤدي الى عزوف كثير من الناس على الدخول على الانترنت والاستفاده من جميع مزايا الانترنت فبما ان بعض الاشخاص بيعلموا او بيتوقعوا انه ممكن يحصل ليهم اعتداء على برامجهم او على اسرارهم اللي ممكن يكون واحد بيبعت ايميل لحد او عامل موقع موقع شخصي ليه بينشر عليه افكاره او او منتجاته او ما ما الى اخره عمل ايميل بعته الايميل لصاحبه فيه اسرار شخصيه ممكن هذا الايميل يخترق فبالتالي اسراره بتذاع على الكافه نعم.
فلما يعرف ان بيحصل قرصنه وبيحصل اعتداءات فهو بيخشى من ذلك فبيعزف على الانترنت بيأدي إيه؟ بيأدي كده لايه؟ لانه بيفقد مزايا كتير جدا جدا من الانترنت بيوفرها اللي احنا زي ما حضرتك قلت كنت إيه.
بحثا فمش عايزين نقولها تاني إيه.
ليه؟ ف مصطلح ال- ال- القرصنه فعلا اللي حضرتك قلته مصطلح سليم وح- وحقيقي ويمثل جزء كبير من الصحه في ال- في العالم الذي نعيشه الان.
نعم طب أستاذ عصام جرائم الإنترنت بقت مختلفة دلوقتي ومتعددة ممكن تذكر لي بشكل سريع أنواع هذه الجرائم؟
الجرائم متعدده وال- يعني ممكن نقول ان ال- ان الفقهاء او المهتمين بقانون الانترنت قسموها الى نوعين جرائم تقع على الانترنت وجرائم تقع بواسطه الانترنت. الجرائم تقع على الانترنت هنا هنا بيكون محلها الانترنت مثلا زي آه، الاختراقات او سرقه البرامج ال- برامج الكمبيوتر او الاعتداء عليها او او ما الى اخره. واحد يبعت لحضرتك في- فيروس ي- يدمر لك جهازك نعم.
ده اسمه جريمه على الانترنت. آه، ممكن يبعت لحضرتك رسائل على اساس يعمل لك حاجه اسمها رسائل الاغراق. هو عايز يضر حضرتك فيبعت لك كم مهول من الرسائل يؤدي ان إن الساعه بتاعه ال- الجهاز بتاعك تتحمل فما تستقبلش رسائل جديده مفيده هو يكون هنا قصده ان هو يدمر لك جهازك تمام.
آه الاعتداء على برامج الكمبيوتر وده- ده محل تفصيل كبير لان وكثير من الرسائل أستاذ عصام بتوصلني على الإيميل أو توصل غيرنا من الشباب على الإيميل يقول لك آه، لقد كسبت معنا سيارة مثلا بسعر كذا اضغط على هذا ال link تدخل إلى هذا ال link فإذا به اختراق لجهازك الخاص واختراق أيضا لإيميلك وسرقة ال user name وال password الخاص آه، بالإيميل أو بالموقع الخاص خاصه عندك على الجهاز هو اقول لحضرتك حاجه في قاعده عندنا في احنا احنا عندنا عالمين عالم واقعي وعالم افتراضي العالم الواقعي ده العالم اللي احنا عايشين فيه العالم الافتراضي هو عالم الانترنت وكما ان هناك جرائم على العالم الواقعي توجد جرائم على الانترنت الكلام اللي حضرتك بتقول دوت بيمثل جريمه نصب تمام تمام وعندنا قاعده بتقول النصاب ولا طماع نعم النصاب ولا طماع تمام.
لان حضرتك عارف مثلا ان الكوبايه دي ب 10 جنيه انا لما اجي اقول لك دي ب 2 جنيه تمام آه، لو انت ح- انسان واعي ويقظ هتقول طب ليه هو بيبيعها ب 2 جنيه ده هو سعرها في السوق 10 جنيه فتبتدي ت- تسترسل وتبتدي تسال فممكن ما تتغربش وراء هذا اللي بيقول لك كده لما يجي واحد يبعت لك رساله ويقول لك انت كسبت مليون جنيه لا انت دخلت مسابقه ولا اشتركت في اي حاجه ولا عملت اي حاجه خالص طب انا هكسب منين مليون جنيه هكسب منين أنا مليون جنيه والرساله بتقول لي كده وانا عارف ان انا ما اشتركتش في اي حاجه فيجب على الشخص اليقظ ان هو لما يجي له رساله لا يعرف مصدرها ما يفتحهاش مهم.
دي ابسط وسيله لحمايه جهازه من الاعتداءات تمام آه، طيب آه، دلوقتي يا استاذ عصام هل يوجد عندنا في مصر محاكم إلكترون- الكترونيه نلجا اليها في مثل الامور؟
هو دي خطه الدوله بتسعى لها بدات فيها مراحل كلمه محكمه ب- بكافه اشكالها يعني احنا نسمع زي ما حضرتك عارف ان في محاكم الكترونيه في كل مكان دلوقتي اه في في العالم، دول في العالم، في في دول ال- كتير جدا من العالم نعم.
آه، وفي السعوديه فيها وفي الامارات فيها والسعوديه جميل.
راست راست مبالغ كبيره نعم. طب للانشاء لماذا تاخرنا في مصر في, في هذا الامر؟
خلي بال حضرتك هو ال- الانترنت في حد ذاته لم يظهر الا من- مثلا من من 40 سنه فاتوا وكان اول نشاته نشاه عسكريه وبعد كده دخل في الاعمال المدنيه تمام.
فاحنا برضه يعتبر مواكبين يعني ما تاخرناش كتير وفي الدوله بتا...
لا الدولة- تاخرنا عن غيرنا من الدول العربيه يا استاذ عصام يعني مصر هي من مسألة اكثر إمكانيات.
الدول العربيه استخداما للانترنت لا بس هي مساله لا مش اكثر الدول العربيه مم.
انت عند انت عندك العالم العربي كله بي... يعني مثلا 8% او 10% من العالم العربي بيخش على الانترنت أنا ما بقولش- ولو جيت أنا قسمت بقولك- 10% ولو جيت نعم.
قسمت 10% هتلاقي مثلا اعلى دخول بيبقى من الامارات اعلى دخول من السعوديه آه، مصر مش آه، مش من اعلى دول العربيه دخولا على الانترنت عشان بس ما نبقاش تمام.
ايه مهم.
يعني إيه واقعيين بالنسبه لك- لكلمه المحاكم الالكترونيه الم- الدوله بتسعى ليها آه، بدات عملت خطوات جيده اولا كانت ميكانيكيه المحاكم بعد كده آه، عديد من المحاكم اصبح ليها مواقع على الانترنت يعني مثلا من ضمنها محاكم محكمه شباب القاهره استئناف عادي محكمه النقض انت مثلا حضرتك دلوقتي عندك قضيه بكره كمحامي او كمتقاضي عندك قضيه بكره فممكن حضرتك بدل ما تروح المحكمه بكره وتشوف ال- الدايره بتاعتك تشوف ر- رقم القضيه بتاعتك فين ورقم مثلا 20 في الرول او 30 او 40 انت حضرتك بتفتح على الموقع بتاع ال... وانت قاعد في مكتبك تفتح الموقع بتاع محكمه شمال القاهره تخش على رقم الدايره بتاعتك تشوف اسم الخصم بتاعك تعرف ان انت عندك قضيه بكره رول رقم 40 ده جميل من حيث التنظيم في لل- ما للقضايا هي خطوات نعم نعم. هي خطوات لان تمام.
يعني خلي بال حضرتك العمليه مكلفه جدا جدا جدا طبعا.
دي بنوصل مرحله بعد كده ايه بقى و- وهذا واجب بعد مدخل كده- في في جل مؤسساتنا الرسميه يا استاذ عصام ليست في البوابة المحاكم الإلكترونية فقط، نعم.
للحكومة.
لكن انا نتكلم تحديدا في موضوع المحاكم الالكترونيه اللي الجا لها حينما يرتكب في حقه جرائم عن طريق الانترنت للكن ايه راي حضرتك ناخذ هذا الاتصال اولا اتفضل، ثم نعود اتفضل.
آه، معنا الهاتف المهندس احمد جلال اهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا يا فندم السلام عليكم شرفتنا ونورتنا يا باشمهندس الله يخليك شكرا آه، باشمهندس يتفاجأ بعضنا حينما يفتح مواقع وحضرتك م- مهندس متخصص في شبكات الانترنت آه، حينما افتح موقع خاص بي مثلا او موقع من المواقع التي ارتدها بصوره مستمره ان الموقع محطوط عليه background آه، خلفيه سوداء وعليها جماجم وعليها مثلا آه، يتخللها موسيقى باصوات مرعبه آه، فيها مثلا عنكبوت حشرات سامه الى غير هذه من الامور المرعبه كما يقولون آه، براي حضرتك الهاكرز لماذا يستخدمون مثل هذه الصور وهذه المؤثرات الصوتيه؟
والله احنا لو لو بنتكلم في الموضوع ده بالنسبه لموضوع ال- الشعارات او الاصوات الحاجات دي هي كل كل الغرض منها ان انا مثلا عندي موقع معين او عندي صفحه بتاعتي او كده انا متعود ليها على شكل معين فمجرد ما افتحها لازم يحط لي حاجه تبقى ملفته للنظر او او مثلا في صوت مخيف شغال ما أنا- ما- ما ما اقدرش اعرف مصدره بالنسبه للجهاز وهو شغال من الجهاز من عندي او من عن طريق الشبكه وانا ما اقدرش اعرف مصدره ايه هو كل كل الفكره منه ان هو يعني يبقى مجرد التخويف او التهويل مش اكتر يعني تمام طب يا باشمهندس احمد لم- لماذا هذه الصور تحديدا يعني هو الموضوع موضوع تخويف وتهويل بس والله هي مثلا لو جينا مثلا ناخد يعني انا عاي- لا- لا- يعني سؤالي تحديدا آه، صور الجماجم دي هل ترمز الى اشياء معينه ما هي صور الجماجم لو خدنا ال- ال- كلمه القرصنه هي بتتاخد من من قراصنه البحار زمان وان هم اتخذوها كشعار للموت يعني ان القراصنه أها.
معناها الموت وكذا فهو برضو قراصنه الانترنت اختاروا نفس الشعارات تقريبا لانه معناه ان هو بيم- بيموت جهازك او بيموت ال data اللي موجوده على الجهاز عندك زائد مثلا اللي هو الشعارات مثلا بالنسبه للعنكبوت او العقرب او كده هي ان إن هي حيوانات سامه جدا وضاره جدا و- و- ورغم صغر حجمها واحيانا كتير ما بنشوفهاش فهم بداوا يستعملوا ال- ال- الرموز دي على اساس انها نفس الموضوع ان انا بقدر ادخل الجهاز عندك او اي اي عميل مثلا موجود واقدر أع- اعرف ال- البيانات اللي موجوده عنده واقدر أعم- يعني اموت له الجهاز بتاعه من غير ما هو يحس تمام باشمهندس احمد احيانا بيحصل عند كثير من المواقع ان المواقع تخترق لكن لما اجي ابص على ال user name وال password الخاص بالموقع بتاعي الاقي ال user نو... ال user name وال password ما اتغيروش كل الحكايه انه داخل عمل الحركتين اللي عملهم على الموقع من غير ما يعمل اي حاجه برايك ده ليه هو كل الفكره بس ان هو عايز يعرفك ان انا اقدر اوصل للمعلومات بتاعتك انا انا يعني هو كفكره قرصنه في الاول ان انا بقدر اخش موقع ان انا عايز اضر فهو ده ب- يعني جزء الضرر عنده مش موجود وبس كل الفكره عايز اوصل لك معلومه ان انا اقدر اوصل للبيانات بتاعتك مش اكتر من كده يعني تمام طب باشمهندس احمد بالنسبه للايميل الخاص بيا لو الايميل ده آه، تم سرقته انا دلوقتي عشان اعمل ايميل جديد ده لو افترضنا ان انا ما لجاتش الى المحاكم آه، الخاصه عندنا في مصر المتخصصه في ان هم يراجعوا لي حاجات زي كده لكن لو حبيت اغير الايميل بتاعي واعمل ايميل جديد ازاي احمي الايميل الخاص بيا بما عليه من رسائل وامور خاصه لي والله معظم دلوقتي ال- ال- المواقع اللي هي بتتيح للناس خدمه الايميل المفروض انها بت... وانت وانت بتنشئ الايميل بتاعك في الاول ب... وانت بتحط ال password هو بيقول لك درجه ال password بتاعتك دي هل هي ضعيفه او قويه او متوسطه في في معايير معينه بحطها في ال password ان انا مثلا طب خليك معايا تحديدا يا باشمهندس احمد اتفضل.
دلوقت ال password احيانا بيبقى مكون من ست ارقام نعم.
نصيحتك هل ان انا اخلي ال password بتاعي رقم طويل او آه، جمله طويله مثلا هو ال- ال- المفروض كل ما ال- بيزيد تعقيد كلمه في ال password بيبقى اقوى يعني يفضل ان انا مثلا هي غالبا بتبقى كلمه إنج- آه، انجليزي أها.
يفضل ان انا استعمل آه، حروف capital وحروف small زائد مثلا ان انا استعمل رموز زائد ان انا استعمل مثلا ارقام كل ما تبقى ال- ال- الاربع مكونات دول موجوده في الكلمه كل ما تبقى صعبه جدا على ال- الهاكر ان هو يكتشفها حتى يصعب حفظها قصدك تقول آه، لا هو ب- هي هي بالنسبه لي انا بتبقى يعني مع است... مع التكرار بقى انا بحفظها انما ب- لا لا انا انا اقصد حتى يصعب حفظها على ال- على اللي ممكن يخترق الايميل بتاعي هو ال- ال- اللي بيجي يخترق ال mail هو بيبعت برنامج يكشف الكلمه فهو بيبدا يشوف بياناتك الشخصيه الاول يبدا مثلا يستعمل الاسم اسم العيله التليفون الحاجات دي. الحاجات اللي هي الاساسيه دي المفروض الناس ما تستعملهاش طيب هل تنصح الشباب يا باشمهندس ان هم يغيروا ال password كل فتره آه، افضل طبعا مهم.
يعني خاصة ان هو مثلا في اكتر من ايميل او اكتر من حاجة او اكتر من من حاجة بنفس ال password فبتبقى مكررة كتير فممكن تتكتب في وسط الكلام من غير ما يحس طيب آه، سؤالي الاخير هل الايميلات الخاصه بيا اللي عليها رسائل خاصه هل حضرتك تنصحني ان ما ادخلش عليها من سايبر مثلا آه، يفضل لان في في انا انا عن نفسي شفتها في بعض السايبرات مثلا بيحط برنامج آه، تخش على اي مكان يخ- يسيف ال user name وال password بتاعتك وبعد ما تمشي آه، يقدر هو يستعملها ويفتحها ويشوف كل حاجه اه تمام آه، باشمهندس احمد معلش انا طولت عليك لكن آه، برضو عندي سؤال اخير معلش اتفضل.
آه، دلوقتي كثير من اهالينا واسرنا في البيوت بيبقى عندهم صور خاصه على الجهاز ممكن صور تكون خاصه ب- متعلقه ب- باخواتي البنات متعلقه مثلا بزوجتي متعلقه باهلي وتكون صور خاصه جدا ما ينفعش حد يطلع عليها خارج البيت آه، واحنا عندنا انترنت في البيت فكيف احمي مثل هذه الصور الخاصه على على ال partition الخاص على جهازي والله بالنسبه اي جهاز متوصل على الانترنت لازم على الاقل يبقى فيه برنامج حمايه اللي هو اللي احنا بنسميه ال antivirus تمام.
وفي في الاقوى من كده حاجه بنسميها برامج ال internet security ده بيبقى antivirus وفي نفس الوقت بيحمي من الخطر الانترنت يا وبيبقى- باشمهندس يمكن عايز اقول لك ان ال internet security اللي حضرتك بتتكلم عليه بيبقى عايز حد يكون فاهم شويه في الكمبيوتر لكن انا بتكلم دلوقتي انا كواحد كمستخدم عادي تنصحني بال antivirus ال antivirus على الاقل يعني حتى دي بالنسبه مثلا ان انا ممكن مثلا لو نزلت حاجه من على, ال- على الانترنت وجيت افتحها هو بي- بيفحصها قبل ما انا افتحها لان غالبا معظم ال- معظم الحاجات الهاكرز بتبقى بالطريقه دي ان انا مثلا ببعت لحضرتك صوره هي في شكلها صوره بس مجرد ما بضغط عليها بيبقى جواها برنامج مخفي بيقدر يخش على الجهاز ويفتح لل- للهاكرز التاني ده بمنافذ يقدر عن طريقها يخش للجهاز او يعرف الباسوردات او يعرف كل حاجه هو عايزها على الجهاز باشمهندس احمد شاكر اتصال حضرتك حقيقه اتصال اثرى حلقه اليوم بارك الله فيك جزاك الله خيرا. طبعا.
جزاكم الله خيرا آه، نرجع لموضوعنا ليك تعليق الاول على اتصال باشمهندس اه كان كلامه طبعا مفيد جدا بس بضيف عليه برضو حاجات بالنسبه لتكوين الايميل زي ما هو الباشمهندس آه، وضح بس ب- ب- كمان بنقترح ان هو ياخد مثلا حروف من العالي وحروف من الواطي في ال- في ال keyboard وانت بتكون الاسم تمام.
ويبقى حرف عالي وحرف واطي وبعديه رقم وبعديه رمز وهكذا بالنسبه للموضوع اللي حضرتك اثرته معاه ان هو حته ان هو ما يخش على الرسائل بتاعته من السايبر ده كلام حضرتك صح وكلامه صح والافضل كمان ان الرسائل اللي فيها خصوصيه يتم حذفها تمام عشان تحسبا لاي حاجه فانت بعد ما تخلص الرساله الرساله اللي انت حاسس ان فيها بعض المعلومات ما تضمنش ممكن ممكن النهارده ما فيش حد اخترق جهازك ممكن بكره ممكن بعده لكن فأنت حضرتك عارف أي- يا استاذ عصام ان الامر ده يصعب لاسباب كثيره يعني ان انا النهارده آه، ممكن اكون كثير السفر وكثير الانتقالات واحتاج الى هذه البيانات آه، ع- يعني لو معيش مثلا آه، لابتوب خاص بي او الى هذه الى غير ذلك من الامور هبقى هحتاج الحاجات دي في اي وقت يعني ممكن اخش مثلا النهارده آه، بشكل مفاجئ انا محتاج مني هذه البيانات في الشغل فيعني دي الوسيله اللي اقدر احافظ لا اقول عليها لحضرتك حاجه انت ممكن تجيب فلاشه ب 40 جنيه 2 جيجا ب 40 جنيه ولا ب تمام.
50 جنيه تحتفظ عليها بيها قيمتك انت انت خايف دلوقتي حاجه حاجه ده الفلاشه حاجة- النهارده ممكن تضيع مني ممكن تتسرق يعني هو النهارده بحسن ما ما هو أنت- الايميل ما هو الايميل بتاعك برضه ممكن يخترق تمام.
فخلي بال حضرتك احنا بس عايزين نقول نقطه ونوضحها ان العالم ليس العالم الافتراضي ليس بهذا السوء يعني فاهمني ازاي؟
تمام.
احنا عايشين عالم واقعي زي ما قلت لحضرتك وعالم مد... وعالم افتراضي توجد جرائم على- في العالم الواقعي ولا لا؟ توجد سرقه ولا لا؟
طبعا.
يوجد تشهير ولا لا؟ ليه عايزين العالم الافتراضي اللي هو على على الانترنت دوت عالم خالي من الجرائم؟
تمام.
ما هو هو اللي بيخش على النت هو هو احنا نفس البشر اللي عايشين في العالم الواقعي فكما يتم اختراق او يتم س- سرقه او تشهير او او او في العالم المادي الواقعي اللي احنا عايشين فيه ترتكب نفس الجرائم فزي ما انا باخد احترازي انت لما بيكون عندك حاجه سمينه في البيت بت- بتعينها ولا ما بتعينهاش تمام.
ممكن تسرق بس لازم لازم تحافظ عليها لازم تبذل مجهود والا لو سرقت منك لا تلوم الا نفسك
نعم آه، طيب آه، استاذ اسامه دلوقتي عايز اسال حضرتك بالنسبه للايميلات الخاصه بيا بس احنا ما كملناش لسه موضوع المحاكم الالكترونيه ما هنكمله هنرجع له تاني اتفضل.
بالنسبه للايميلات الخاصه بيه لان أنا دلوقتي اللي انا لاحظته ان كثير من الشباب بيسال في هذه الامور لأن دي الامور الخاصه بيه أكيد.
الحقيقه الثانيه سنرجعها في الحلقه ان شاء الله لكن مش هن- مش هنهملها باذن الله تمام.
آه، بالنسبه للايميلات آه، انا ليا ايميل خاص بيا واتسرق وهذا الايميل زي ما لان آه، زي ما قلنا دلوقتي في الحلقه مع الباشمهندس ان الايميل ممكن عليه حاجات خاصه جدا أكيد حاجات طبعا.
تخص شغلي فيها اسرار آه، تتعلق ببيتي باسرتي الى غير ذلك تمام.
ايميل السرق الجا لمين أول ما إيميلك يتسرق يجب عليك التوجه إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بلا شغلي هي دي الشرطة أو الجهاز اداره المختص.
التوثيق والمعلومات معلومات بوزاره الداخليه وزارة بلا زغلي بلا زغلي تمام ليه ما البعض كان يعتقد ان هو مثلا اه ساكن في مدينه نصر يقوم رايح اسم مدينه نصر ي- عشان يعمل بلاغ لن يقبل منه هذا البلاغ في هذا القسم هم هناك هيرشدوه تمام.
بس احنا كدور البرنامج هنا نشر الوعي تمام.
فاهمني هي دي الاداره المختصه ب- بتلقي البلاغات والشكاوى في هذه في في مين الجرائم اللي الإلكترونية.
بيتلقى مني البلاغ يا استاذ عصام آه، آه، ظباط اكفاء متخصصين يجمعوا ما بين د- دربوا على هذا اه الأمر؟
ده هم دراستهم نعم.
تجمع ما بين الجانب الشرطي جميل.
والجانب التقني لان تمام.
هم هل من اجل اهتمام ولا بيحسوا ان الامور دي قد تكون امور آه، تافهه مثلا او الى غير ذلك؟
اي واحد يتوجه هناك هي- هيجد رعايه واهتمام لان هو الاداره ناشئه لهذا الغرض تمام.
فاهمني ازاي وهم هناك مجموعه ضباط اكفاء احنا تعاوننا معاهم كجمعيه في مؤتمرات وفي ندوات آه، ناس اكفاء جدا بيبذلوا اقصى مجهود عندهم و- وساعدوا ومفيش جريمه تمام.
وقعت على الانترنت الا كان تم اكتشافها عن طريق هذه الاداره جميل فهم حضرتك بما لهم من امكانيات وصلاحيات وفنيات بي- بيتوجهوا مثلا حضرتك بتقول لهم انا الايميل بتاعي اتسرق آه، كان اسمي كذا ال password كذا هم بيبتدوا يتتبعوا يتتبعوا يتتبعوا لغايه ما يكتشفوا من مرتكب هذه الجريمه نعم لكن نتكلم بقى من الناحيه العمليه ممكن احنا بتصرفاتنا نخلي هذه الاداره تنجح وممكن نخلي هذه الاداره تفشل تمام بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي مثلا حضرتك السايبر او net cafe دلوقتي آه واحد دخل قعد على النت اجر ساعه وفي في في كافيه معين وخد ساعه معينه احت- اخترق موقع وعمل اي جريمه الاداره دي بما لها من فنيات وغالبا زي ما حضرتك بتقول يا استاذ عصام آه، هؤلاء الشباب بيكونوا عندهم آه، حيطه طبعا.
آه، ما بيخش حد من آه، آه، الكمبيوتر ما الخاص بيه بيخشش عشان طبعاً، ال ID طبعاً، بتاعه ما يتعرفش.
هو عارف طبعاً.
بيخش من بره فده مين- زي اللي بيتصل من تليفونات خارجيه بس عشان يعمل تمام.
معاكسات او الكلام أها.
ده كله تمام فتيجي الاداره دي تتواصل تتواصل تتواصل لغايه ما تعرف في الاخر مكان السايبر مكان السايبر ده تمام.
وتعرف الجهاز لكن الخطوره او ما المشكله نعرفش مين اللي قاعد على مين الجهاز ده، اللي قاعد على بيقعد عليه الجهاز ده.
كتير.
فعشان كده احنا تمام.
في, في الندوات بتاعتنا في الجمعيه اشرنا اكتر من مره ان احنا بنقترح تنظيم هذه الكافيهات بان هذه الكمبيوترات تترقم مثلا الراجل ده عنده 10 كمبيوتر يترقم يترقم الاجهزه ديت ويتعمل سجل لكل دفتر اي واحد ياجر ساعه او نص ساعه يتكتب بياناته يتكتب اسمه ورقم بطاقته بحيث ان دلوقتي مثلا لما تيجي الاداره دي تقول والله الجهاز دوت ارتكب الجريمه من الساعه 3 للساعه 4 بالدفتر دوت وبالسجل دوت هنعرف مين هو اللي كان قاعد لكن وبياناته.
للاسف يا استاذ عصام انا انا واحد من الناس من مرتادين الانترنت بدخل سايبرات كتير ما بيحصلش الكلام ده نادر جدا لما الاقي سايبر بيلتزم بمثل هذه الامور ما انا بقول لحضرتك هو ده بقى اللي احنا بن- بن- بندعو له يعني تمام.
لان ده ده تكشف في الواقع العملي عن جرائم يعني انا اقصد اقول هل هناك رقابه من وزاره الداخليه على مثل هذه السيارات بصوره مستمره؟
المفروض المصنفات الفنيه لان تعتبر برامج الكمبيوتر دلوقتي مصنفات فنيه تمام.
فبتتابع والاداره بتتابع وكل حاجه بس هي- ما هو واجب على المواطن برضو ان هو ي- يساعد تمام.
يعني- يعني فاهم ازاي إن في في في نص في القانون يقول لك من راى جريمه فعليه الابلاغ عنها تمام.
فانت دلوقتي المفروض ان انت تشوف الجهاز ده ال- المكان دوت هو اللي بيعمل كده ل- آه، اصحاب الكافيهات دي ان هو اللي بيخش له اطفال عندهم 8 سنين و10 سنين و12 سنه لا معاه بطاقه طب يقول ولا لك معاه مش حاجه معقولة، آه، آه، كل ف- واحد- آه.
فهو اصلا ولو عمل كده هيقفل تمام فاهمني ازاي أيوة.
ف- فاهمني؟
طب نرجع لحضرتك بعد هذا الاتصال اتفضل.
آه، العزيز من الدكتور حبيبي دكتور صلاح عبد الكريم اهلا ومرحبا بيك يا اهلا وسهلا بحضرتك شرفتنا يا دكتور في برنامجنا مع الشباب وكنا نتمنى ان تكون معنا على الهواء مباشره خير ان شاء الله ربنا يبارك فيك آه، دكتور صالح بسأل حضرتك بقول آه، ان الشباب القراصنة اللي هم بيخترقوا المواقع وبيسرقوا الايميلات اصبح غالبهم الان من الشباب اللي هم في اعمار 16 ل 20 سنة من واقع تخصص حضرتك ايه اللي بيدفع الشباب ل- لارتكاب مثل هذه الامور طيب اذا كنا قلنا آه، من 16 ل 20 سنه فاحنا كده بنقع في آه، مرحله المراهقه المتوسطه ومرحله المراهقه المتاخره تمام ومن سمات مرحله المراهقه اساسا ومن مظاهرها انه ال- المراهق بيحب اثبات الذات مهم.
آه، دخوله على ال- المواقع وانه يبقى هاكرز وانه يخترق هذه المواقع ليس للتدمير ليس اذله وربما ما يستفادش اي شيء فهو جزء من آه، مرحله ال- ال- المراهقه آه، إن ال- بيبقى عنده شيء من نقص الثقه بالنفس وده جزء اساسي بالنسبه للمراهقين ممكن هو يعوض نقص الثقه بالنفس ده باساليب كثيره جدا بالرياضه بالقراءه بالابداع في مجال فني مجال علمي مجال ل- لكن اقدر اقول يا دكتور صالح حضرتك عايز تقول ان هو لاثبات الذات هو بالظبط.
شايف ان بيثبت ذاته بالموضوع ده انا استطيع انا اقدر انا آه، لان انا حاسس ان انا عندي ثقتي بنفسي مهزوزه تمام.
فانا هنا آه، بقدر اعمل حاجات غيري ما اقدرش اعملها وهنا آه، استعراض استعراض لا سيما انه بي- بي- بيستعرض قدام زمايله وكانه انجاز التعبير استعراض العضلات الالكترونيه يعني نعم.
آه، قدام زمايله انا عملت كذا وانا سويت كذا وانا امبارح انتصرت آه، على على ضعفي وانتصرت على عجزي و- وهو سلوك انتقامي سلوك عدواني تجاه الاخر اي اخر ممكن تقول لي ان هو الحقيقه بيدخل على موقع ما يعرفش مين صاحبه يعني ما فيش عداوه سابقه بينه وبين تمام، تمام.
صاحب الموقع علشان يعاديه لكن هو عدوان موجه تجاه, تجاه الاخر ربما الاخر ده يكون صوره الاب العدواني نموذج الاب العدواني واللي كان معتدي عليه في الطفوله الاب او الام يعني وبالتالي هو استدخل جواه طاقه عدوان وبالتالي بدا يخرج طاقه العدوان بتاخد اي شكل من اشكال التخريب وهو طبعا لانه جيل الكتروني بطبعه يعني جيل تكنولوجي فبالتالي العدوان هنا ما عادش زي ما انت تكسير وتخريب لحاجات تانية لكن طاقة العدوان بتخرج الحقيقة لأنه قاعد على الكمبيوتر فعايز يفرغ طاقة العدوان المكبوتة جواه تجاه الآخر أي آخر إن شاء الله الآخر ده يكون آه، رمز يكون قانون يكون دين يكون تمام.
آه، موقع إلكتروني المهم إن طاقة العدوان اللي من جوه عايز يخرجها ويتخلص منها علشان تخلص من القلق والتوتر والاكتئاب يعني تمام دكتور صالح حضرتك زي ما انت عارف ان هذه جرائم الإلكترو- الالكترونيه يعاقب عليها القانون آه، فهذه الجرائم انا ازاي يعني ابدل هذا الاستعراض السلبي الذي يستعرضه اولئك الشباب من استعراض سلبي الى استعراض ايجابي قبل ان يقعوا تحت طائله القانون طيب اول حاجه ان هو ال- ال- المراهق انا بقول انه من المظاهر الاساسيه نقص الثقه بالنفس تمام.
احساسه بالعجز احساسه بالضعف فهو نصف طفل ونصف رجل وبالتالي انا محتاج ان الاخرين يمتدحوه الاخرين يثيبوه الاخرين يثنوا عليه الاخرين يكتشفوا نقاط القوه اللي موجوده عنده وما يقارنهوش مقارنه سلبيه باللي اصغر منه وفي نفس الوقت يركزوا على نقاط القوه وانا لسه قايل في البرنامج بتاعي ان المفترض ان الاب والام يكون عينيهم زي عين ال- النحله تقع على آه، الزهور والورود على اجمل شيء في ابنهم ما تكونش زي عين الذبابه تقع على اقذر شيء فيه وسلوكيات لانه وارد جدا انه يغلط وكلنا بشر يعني فانا محتاج انه آه، آه، انا اخرج من ابني طاقاته الابداعيه محتاج ان انا اكتشف ذلك العملاق الطابع جواه محتاج ان انا بدل ما يعني يعني انقضه ويحس بالعجز وبالتالي يخرج ذلك الطاغوت العدواني على مواقع الكترونيه ويستعرض عضلاته الالكترونيه على آه، تخريب هذه المواقع محتاج ان انا آه، اثبت له ذاته في مجال علمي في مجال فني في مجال ديني في مجال رياضي لو هو حس ان هو ليه قيمه آه، ذاته مثبته مش محتاج ان هو يروح يثبتها محتاج ان انا اشغل وقت فراغه بشكل كويس محتاج انه يدير وقته او بمعنى صح يدير ذاته في الوقت يدير افكاره يدير مشاعره نحو النجاح يدير مشاعره وافكاره نحو السعاده يبقى آه، ليه وجود آه، في البيت وجود فعال وجود في المجتمع سواء داخل البيت او داخل المدرسه او داخل النادي او داخل مؤسسه المجتمع بشكل عام يحس انه فرد يعني آه، آه، اعطاء آه، منتج آه، بناء كل ما يحس ان هو بيبني يبقى مسألة التخريب هتبقى بعيدة عنه خالص لأن هو يعني قانونه قانون العطاء قانونه قانون الحب قانونه قانون البناء فهيبعد تماما عن قانون الته... ال- ال- الكراهية وقانون العدوان وقانون التخريب لأنه حب البنى وكره التخريب في نفس اللحظة يعني تمام دكتور صالح شاكرين لك هذا الاتصال الذي اثرى حلقه اليوم بارك الله فيك جزاك الله خيرا يا أستاذ عمر لكن اتفضل آه، استاذ عصام احنا هنرجع لمساله الكافيهات آه، حضرتك دلوقتي قلنا ان احنا كثير من السيبرات فعلا ما فيش عندهم ال- آه، الالتزام و- بهذه الامور وقلنا حضرتك قلت هنا دور المواطن آه، دور المواطن يعمل ايه دور المواطن ان هو ي- ي- يبلغ عن مثل هذه الكافيهات آه لما ي- لما يخشها وحتى يبقى في وعي ذاتي وفي رقابه ذاتيه تمام.
يعني يبقى وده دورنا ان احنا بننشر وعي دور البرنامج بتاعك دور الجمعيه بتاعتنا نشر الوعي منع ارتكاب الجريمه تمام احنا لما ننشر الوعي ونخلي اي واحد يخش على الانترنت ويخش في الكافيه يستخدمه الاستخدام الامثل تمام.
وده بيكون آه، ده افضل افضل وسيله لمنع لمنع ارتكاب هذه الجرائم لان برضو حضرتك لازم هتسرب جزء ولازم الجزء هيرتكب جريمه والا ما يبقاش في تمام.
في, في, في واقع يعني تمام طب دلوقتي يا استاذ عصام رجوعا لموضوع الايميل انا الايميل الخاص بتاعي السنه حضرتك قلت لي اروح ل
الاداره الإدارة للاداره تطبيق المعلومات اداره تدقيق المعلومات في وزاره الداخليه تمام.
ايه اللي اخده يثبت ان الايميل ده بتاعي يعني هل هناك اجراءات معينه المفروض اخدها معايا معايا لا لا لا هو انت بتروح هناك تتوجه ليه وتقول له انا عندي الايميل باسم كذا وكان ال password بتاعه كذا تمام.
و- وسرق تمام.
وحصل اختراق ليه تمام هم- هم هل هم بيستفسروا مني عن حاجات معينه حتى يعني لا يعرفوا لا يوصلوا لا, لهذا لا, لا, الايميل لا هي مثلا هل بيقول لك انت بتشك في حد مثلا يعني هل مثلا وصلتك رسائل تهديد مثلا يعني مثلا انت اكتشفت ان هو اتسرق ازاي هل مثلا او اخترق ازاي هل حد بعت لك رساله بيطالب بيطالبك في حاجه او ب- جات لك رسائل تشهير او او او بيبتدوا يستشفوا ده برضه بيساعدهم لحد كبير لو انت مثلا شاكك في حد معين ان هو ممكن يكون ارتكب مثل هذا ال- ال- ال- الجرم في حقك ده بي لا شك بيساعدهم يعني تمام.
لكن لو انت ما تعرفش بمجرد سرقه عاديه هم هم بيبقى لهم من فنيات عاليه بيقدروا يتوصلوا للمرتكب هذه الجريمه جميل طب آه، استاذ عصام ده بالنسبه للايميل بالنسبه لي انا مثلا كصاحب موقع موقع الكتروني آه، موقعي تم اختراقه وتم تغيير ال user name وال password ووضع عليه اشياء مخله بالاداب او بعض هذه الصور التي يضعونها كجماجم آه، مؤثرات آه، مؤثرات صوت للرعب الى غير ذلك انا موقعي اتسرق اعمل ايه برضه هل نفس اجراءات الايميل والله احنا بنفرق بقى هنفرق هنا ايه في, في حاجات كتير قوي هل موقعك اتسرق ولا اتعمل موقع شبيه لموقعك تمام لان ده, ده اتجاه وده اتجاه اخر اتسرق وتعامل موقع شبه الموقع آه.
نعرض ده بعد الاتصال اتفضل معنا الاخت ام محمد من دبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بيكي كل سنة وانتم طيبين وانت طيبه وصحه وسلامه يا ابني عمر أنا عندي ولدي مهم.
آه عمره الحين آه تقريبا 25 سنة ما شاء الله وهو هاكرز يعني زي ما أنت بتحكي اي نعم آه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني معاق مم. ايه نوع الاعاقه بتاعته يا ام محمد آه يعني يستخدم ال- العصا للمشي يعني في الرجل تمام تمام لكن الله الله أعطاه يشفيه ويعافيه.
آه، مخ وعقل جنيس يعني نعم المهم هو هاكر مهم.
ويبدع في هذه الحيل اللي انتم تحكون عنها رغم ان انا دائما انظر اليه مش بن- ب- بعين النحله زي ما الدكتور قال انا بنظر له بعين الفخر دائما بحاول اعوضه النقص النفسي اللي هو فيه لكن للاسف الشديد اله- ال- اسلوبه او تطوره في موضوع الهاكر وصل آه، لمدى طب ام محمد أحياناً- معلش خليكي معايا لحظه انا عايز اسال حضرتك انت عرفت ازاي انه هاكرز هل هو نفسه بيقول عن نفسه كده وبيفتخر بده هو يفتخر طبعا مهم.
وبعدين آه، أصدقائه المقربين دايما ي- ي- يشيدوا بعظمته وقدرته في هذا المجال يعني أحيانا حتى يدخل على حساب البنكي تبعي ويعرف details تبع ال account تبع آه، حسابي المصرفي نعم آه، يعني وصلت به الدرجة آه، استشعر الخطورة طبعا يعني لدرجة ان انا قلت له يا ولدي انا بوديك لطبيب نفسي آه قال لي لا انا انا آه، آه، مو مريض انا سليم لكن آه انا جنيس انا ما ادري يعني هذه المرادفات الغير عادية اي نعم حاليا حتى في في الاسواق في بعض السيديهات او ال ال- برامج ال- تعليمية للهاكرز.
لا يا ريت بتطور اساليبهم في الامور هذه اي نعم حتى بيجيبوها مش من من من داخل مصر او من دبي من ماليزيا من هذه من امريكا تمام.
من هذه الاماكن هذه الامور وعلى فكره يا ام محمد الكلام ده اصلا منتشر على الشبكه العنكبوتيه بشكل رهيب موضوع تع- بس- تعليم الهاكرز بس وتطوير هذا خطر ان هو ي- يعرف آه، طبعاً.
آم، ال account number او ال details يعني معناه في ممكن حدا آه، ي- ي- ي- يط- يعني يورطه في مشكله اه طبعا ده جريمه يعاقب عليها قانون او سرقه او شيء ومن من هذا هنا النوع ومن هنا أبو محمد سنعرف مع المستشار آه، عصام مغازي باذن الله آه، الجريمه وما هي العقوبه التي ت- آه، تفرض على مثل هؤلاء
فحاليا انتم الحين بتتكلموا في موضوع جد خطير نعم لكن آه، مش الكلام يحلها تمام.
لازم خطوات عملية هيحصل ان شاء الله لكن من وجهه نظرك ايه هي الخطوات العمليه أول شيء الوازع الديني الحلال مهم.
والحرام تمام أول شيء ثاني شيء ال- ال- تقنين الدولة لفتح يعني الخطوط المتاحة لاستخدام هذه ال- ال- الأمور لازم تكون عليها آه، brakes يعني عليها رقابه صارمه كنترول.
و- وبطش على اللي اللي يزاول هذه ال- العمليات مهم.
يعني مش م- مجرد غرامات او عقوبات طفيفه لا بدنا نشدد العقوبات تكون رادعه اي نعم آه، على كل حال تكون، آه، مجرد آه، مو- ندوات والله يا ابويا مرضنا احنا في الامه العربيه كتر الكلام بدون فعل اها
يعني بدنا امور فاعله مهم.
مش كلام واقتراحات
تمام بارك الله فيك على هذا الاتصال الذي اثر حلقه اليوم وان شاء الله الناس تسمعين باذن الله من المستشار عصام ما يسرك باذن الله بارك الله فيك والله انا بحيي الست ام محمد على الكلام اللي هي قالته آه، يعني يعني لان هي هي نعم.
آه، وصفت ال- ال- المشكله وحاطط لها جزء كبير جدا جدا من العلاج جميل اول حاجه فعلا زي ما قالت الوازع الديني انا لما اعرف الشخص انه بيرتكب حاجه بغض النظر انها جريمه حرام ده بتصحي فيه وبتوكس فيه النزعه الدينيه وكل تمام.
واحد فينا النزعه الدينيه موجوده فيه تمام.
بس عايز اللي يصحيها نعم لكن قبل ما ندخل في اتصال آه، اختنا أم محمد عايزين نكمل في موضوع المواقع الالكترونيه عشان نمسك الموضوع حاجه حاجه وما فيش حاجه تشغلنا عن اللي احنا بنتكلم فيه الا بالترتيب باذن الله فانا قلت لحضرتك دلوقتي ان الموقع بتاع السرعه حضرتك قلت لي اه, هنفرق آه تمام هنفرق اتفضل.
هنفرق ما بين واحد عمل موقع شبيه بموقعي وواحد تاني اعتدى على موقعي سرقه او او موقع شبيه موقعي بمعنى بمعنى نفترض إن مثلا زي موقع قناه الرحمه هنا مثلا www.الرحمه.tv تمام تمام.
خلاص يجي واحد انت مثلا ال- القناه اشتهرت موقعها انتشر طبعا ده, ده كله بيحق بيحقق رواج لل- للقناه و- طبعا.
ونسبه مشاهده ونسبه تمام.
دخول والكلام ده كله يجي واحد يعمل موقع شبيه لموقعك بقصد الاضرار وبسوء نيه وغرضه انه يصرف الناس على موقعك وليكن الرحمه.com مثلا تمام آه موضوعها غير موضوعك خالص فبيخلي جزء من الناس تنصرف عن موقعك هنا انت اساسا عشان تاخد موقع زي كده في منظمه اسمها منظمه الايكان هي المنظمه المعنيه بتحديد الاسماء والارقام عبر الانترنت تمام هي اللي بتديك الاسم الموقع دوت فانت بتتوجه لهذه المنظمه بطلب تحكيم الكتروني تمام المنظمه مقرها فين يا استاذ عصام المنظمه كانت اساسا في كاليفورنيا تمام تمام بس انت اول انت قاعد على, على النت بت بتقدم الطلب بتخش على موقع المنظمه تقول لهم انا عايز اعمل طلب تحكيم يعني بتختار محاكمه بتختار بتقدم الطلب بتاعك بتقدم بيانات استماره بتطلع بتملى البيانات اللي فيها الكلام ده.
جميل، تمام.
في محكم هناك آه، بيتم, بيتم اختياره محكم فرد انت بتختاره محاميك بيترافع بتحدد جلسه التحكيم زي التحكيم العادي وموقع بالظبط.
المنظمه معلش آه، الرابط بتاعه معروف اللي عن عن جوجل استطيع الدخول أيكان.
عليه تمام اي كان اي كان تمام. مهم.
تمام فدلوقتي حضرتك بيحصل ايه بيحصل ان انت بتقدم مستنداتك آه، دفا- دفوعك محاميك طبعا بيقدمها تمام.
الكلام ده كله بيثبت ان انت كنت صاحب الموقع ده من تاريخ قديم آه، اهداف موقعك ايه آه، المستندات دي يا استاذ عصام اللي هي عباره عن العقد اللي, عقد- عقد اللي بيني تسجيل- وبين عقد الشركه تسجيل.
المستضيفه ليا طبعا تمام عقد التسجيل دوت ان انت موقعك دوت انشئ بتاريخ كذا سابق على الموقع الحديث آه ان الموقع الحديث دوت كان قصده الاضرار بيك انت بي طبعا انت عندك منين نسبة- اثبت يا استاذ عصام ان هو كان قصده ضرر بيا؟
ليه اقول لحضرتك حاجه منين تثبت الكلام ده انت كان موقعك مثلا كل حضرتك الموقع بتاعك بيظهر عندك رقم عدد الزوار تمام.
تمام لما انت كان بيبقى عندك 100000 زائر مثلا وبعد انشاء هذا الموقع بقوا 80 بقوا 70 في حين ان انت المفروض ان انت في اضطراد وفي نمو لان انت بتنتشر يبقى ده كان قصده حقق لك جزء من ال- من الاضرار تمام فبيحصل ايه انت بعد كده حضرتك انت ال- ال- المحكم آه، بيبقى بيحدد ميعاد التحكيم بنفترض مثلا إن هي الساعه 12 بتوقيت جرينتش يوم كذا فخلافا للتحكيم العادي ما اعرفش حضرتك يعني في تمام.
فرصه ان احنا نتكلم على التحكيم هنتكلم العادي.
إن شاء الله في طيب، الترتيب بإذن الله.
طيب نتكلم برضو في التحكيم الالكتروني بيتحدد ميعاد للتحكيم الالكتروني المحك... المحامي بي... بيقول لك دفاعه محامي المحتكم ضده او المشكو في حقه بيقدم دفاعه المحكم اللي هو ال- بي- القاضي يعتبر قاضي التحكيم دوت بينظر في الموضوع بيصدر حكم تمام طيب هنا جميل جدا بقى نعرف الحكم على التليفون؟
اتفضل معنا الاستاذ محمد الاهليه السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا ومرحبا ازي حضراتكم بخير حال الحمد لله اتفضل حبيبي الحمد لله آه، بالنسبه للاستاذ عصام آه، استفسار بسيط بعايزه حاجه استاذ عصام اتفضل اتفضل آه، حضرتك مثلا يا فندم بالنسبه لمثلا ال- ال- المواقع الاباحيه و- وهكذا الصناعيه آه، هل مش ممكن ان احنا المواقع ديت نلغيها من عن طريق مثلا آه، الشركه نفسها ال- يعني ال- ال- ال- اللي عطيها النت مثلا او عن طريق ال- ال- ال- الوصله اللي جايه مصر عامه كلها ممكن ان احنا مثلا نلغي المواقع يعني مثلا ال- ال- ال- انت يا استاذ الصناعية؟
محمد حضرتك عايز تقول ان انت تريد ان تنهي هذه المواقع آه، ب- حجب بشكل حجب المواجهه الاباحيه إن- نعم لا بشكل عام نلغيها تماما ولا قصدك تقول أيوة ان احنا نعم، عندنا طبعا.
ممكن يكون عندنا برامج لحظر المواقع الاباحيه عن طريق الاجهزه الخاصه بنا معايا ولا الو ايوه محمد سامعني ايوه ما حضرتك فندم انا بقول لحضرتك هل تقصد ان انت عايز تلغي المواقع الاباحيه تماما ولا انت تقصد ان احنا يبقى يكون, عن... يكون عندنا برامج على الاجهزه بتاعتنا لا لا لا تحضر لا هذه لا لا، المواقع حضرتك نلغيها اصلا يعني نلغيها مش عشان بقى لا هي الالغاء ده امر صعب يا استاذ محمد الغاء امر أمر صعب و...
ال- اه خاصة ان المواقع الإباحية ديت موجودة في كثير من الدول الغربية مش كلها موجودة في الدول العربية يعني. لكن عايز أقول لحضرتك إن آه، دولة زي السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج منعوا هذه المواقع تماما من آه، ايوه انا بتكلم يعني على كده يا فندم نعم انا بتكلم حضرتك على كده يعني اه جميل يبقى كده سؤالك واضح بعض الدول تمام شغل ال- ال- الموضوع ده يعني نعم تمام طب تسمع ان شاء الله من الاستاذ عصام باذن الله بارك الله فيك فدلوقتي نتكلم في موضوع الحكم نتكلم في موضوع الحكم نعم دلوقتي الحكم دوت طلع قال ان الموقع ب انشئ خصيصا بقصد الاضرار بالموقع الف تمام طب كيف تنفيذ هذا الحكم مهم.
هنا هنا سلطه ال ICANN او منظمه ال ICANN بما ان هي اللي بتعطيك اساسا اسم الموقع آه المحكم بيبلغ ال ICANN بانه اصدر حكم بان الموقع به ده انشئ خصيصا بقصد الاضرار بالموقع الف تمام.
منظمه ال ICANN بتمنع هذا الموقع وبيتم تدميره هذا هو تنفيذ الحكم ولكن ما فيش عقوبة على صاحب الموقع آه، غير غير تدمير الموقع ممكن, ممكن طبعا ال- لو حصل اضرار واتثبتت اضرار ماديه او او تمام.
او يتحكم بتعويض حكم تمام.
التحكيم يصدر حكم تعويض لكن احنا بنتكلم اساسا بقى ايه تنفيذ الحكم آه، واقعيا ما انت مش هتخش على كل نت وتقفل الموقع انت ما عندكش تمام.
هذه الصلاحيه جميل.
نفس الكلام هيتطرقنا لل- للسؤال اللي ساله الاستاذ محمد دلوقتي إيه نعم.
انت عندك حكم من محكمه القضاء الاداري صدر منذ حوالي 3 4 شهور بحجب الموقع الاباحي في مصر في مصر حكم تمام.
محكمه خبر القضاء- جميل.
حكم محكمه نعم.
القضاء الاداري متى ينفذ؟
آه، التنفيذ ده بياخد وقت آه، وصعب مهم.
لا لا اقول لحضرتك حاجه ما هو انت انت انت المواقع الاباحيه بتبقى كلمه جنس جنسي الى اخر هذه المترادفات لا مش كلها ما انا بقول لحضرتك نعم.
ما انا بقول لحضرتك انت لما بتعمل فلتره ما هو بقول لك السعوديه منعت والامارات منعت والكلام ده تمام.
كله منعت بنسبه جميل ما- لكن ما عادش منع مطلق نعم، و- تمام.
والفلتره دي اتكلفت مليارات طب ايه رأي حضرتك يا استاذ عصام في اللي بيقول لك ان منع مثل هذه المواقع يزيد الشباب اقبالا على ه- على هذه هي الأشياء؟
قاعده الممنوع مرغوب يعني اي نعم يعني بتتكلم في قاعدة- ويقدروا يوصلوا لها بطريقه بس أو بس بأخرى.
انت عندك حاجه ثانيه نشر الوعي الديني تمام.
نشر الوعي الثقافي بديهي. لكن هل انت حضرتك مع الغاء المواقع بشكل عام ولا انت شايف برضه ان ده هيخليها مطلوبه بشكل اكبر من الشباب؟
انا مع الاثنين تمام.
احنا نمشي في طريق مزدوج اول حاجه انك تت- تنشر الوعي الديني وتاني حاجه انك تمنع جميل.
حتى حتى الاقل بقدر معين ان مش كل يعني ايه في بعض هيد- هيعرف يخترق تمام.
وهيبقى عنده برامج مقاومه للفتره اللي انت هتعملها تمام.
لكن لو انت عامل اساسا وعي ديني فهنا هنا المانع مانع ذاتي مانع داخلي تمام هنا يبقى عندك البعض هو اللي ممكن يرتكب هذه الجريمه فيبقى انت ابعدت جزء او شريحه معينه من الشباب عن دخول مثل هذه المواقع تمام طب يا استاذ أستاذ عصام بنتكلم في المواقع الشبيهه الجزء الثاني آه بالنسبه للمواقع برضه نفس القصه بتتوجه لهذه الاداره وبتبلغ ان موقعك اتسرق وبتاخد معاك عقد تسجيل الموقع بتاعك وتبلغهم هناك ان موقعك اتسرق بيشوفوا برضه مين اللي سرقه ونفس القصه زي ما اتكلمنا في الايميلات آه بن- بي- بيتم بالنسبة الموضوع للموقع.
بياخد وقت يا استاذ عصام ولا بيكون ازاي؟
لا يعني, يعني على على لا من حسب تاريخ البلاغ يعني مثلا بلغت اليوم مثلا اه يعني ممكن ممكن شهر مثلا ممكن ثلاث اسابيع ممكن اسبوعين على حسب يعني نعم.
على حسب مثلا زي ما بقول لحضرتك انت ممكن- ممكن في الاخر يعرفوا بس ما يعرفوش مين مرتكب الجريمه زي ما قلت تمام.
لك لو في سايبر لو انت عامل وصله نعم.
ما هو دلوقتي حضرتك الانترنت بيخش على خط التليفون تمام.
تمام بعد ما دخل على خط التليفون انت عامل بقى انت وجيرانك واصله سبع سبع اجهزه داخلين سبع على مشتركين أو ثمانية أو سبع مشتركين او أكثر.
ثمانيه مشت- مشتركين طب مين اللي عمل فهنا بعد ما بن- بن- بنحصر هذه العماره بنبتدي نقول بقى طب مين متوقع بقى مين اللي معاه خلافات شخصيه في هذه العماره فبنلجا للتحريات الارضيه بقى والواقعيه ان متوقع مين يكون هو صاحب ارتكاب هذا الفعل لا لو كان الحاله دي طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي لو كان الاختراق على حاله فرديه على على فرد طبعا حضرتك كان نتكلم برضه في الاختراق للمؤسسات الرسميه والبنوك الى غير ذلك اللي اتكلمت فيه الاخت ام محمد لكن بعد هذا الاتصال معنا الاستاذ مصطفى من قنا السلام السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الصنع كان مثلا انا اخويا كان بيخش يعني على موقع الانترنت عن الاديان غير الدين الاسلامي فقولني اعمل ايه معاه يعني
اها طيب تمام تمام بارك إيه؟
الله فيك طيب تمام بارك الله فيك خلاص جزاك الله خير هاي اتفضل نكمل آه، اتفضل اسال نعم كنا بنتكلم على على هذه المواقع ان دلوقتي هناك م- كان في مواقع فرديه ومواقع مؤسسات تمام.
فمواقع المؤسسات اللي بيتم اختراقها كالبنوك الى غير ذلك من هذه ال- الامور يعني آه كيف تكون ايضا المحاكمه في هذه الاشياء يعني إحنا، آه، في في الجرائد في الايام الماضيه شفنا كثير من سرقه الارصده في البنوك آه، شفنا كثير ايضا من سرقه اوراق رسميه لدى شركات آه، العقوبه هنا ايه احنا بن- بنقول ان الجريمه الالكترونيه او جريمه الانترنت زي الجريمه ال- العاديه آه، مثلا ارتكب جريمه سرقه تبقى جريمه سرقه بما لها من عقوبه حضرتك عايز تقول ان الاختلاف هو اختلاف الوسيله فقط اختلاف لكن الوسيله العقوبه واحده العقوبه واحده الى ان لان انت حضرتك برضه مع... انت ما عندكش في مصر تشريع عقابي لجرائم الانترنت تمام.
حتى هذه اللحظه انت انت القانون الوحيد عندك المتعلق بالانترنت هو قانون التوكيل الالكتروني رقم 15 لسنه 2004 ده ده القانون الوحيد ده القانون تجربة الوحيد في الانترنت مشروع قانون التجاره نعم.
الالكترونيه ده لسه مشروع لكن بي- حضرتك بشرت لنا ان احنا بنسعى الان الى وجود محكمه الكترونيه في طبعاً، مصر طبعاً، او طبعاً.
محاكم الكترونيه آه، طبعا نعم طبعا تمام تمام في عند حضرتك اتفاقيه بودابست بتاعت سنه 2001 دي للجريمه الالكترونيه إيه، بس دي لمصر لسه ما انضمتش ليها نعم.
دي صادره من سنه 2001 والاتفاق ميزه الاتفاقيات الدوليه ديت انها بتعمل على توحيد ال- المبادئ القانونيه على مستوى العالم بما ان الاتفاقيه دي كل الدول بتخش فيها والاتفاقيه ترتيبها في القوانين الداخليه اعلى من القانون العادي يعني اعلى من التشريع فبالتالي لما الدوله تخش آه، او تنضم لهذه الاتفاقيه بتعتبر اصبحت هذه الاتفاقيه جزءا من تشريعاتها الداخليه طب ايه سبب عدم انضمامنا لبودابست اللي هي العاصمه المجريه للان؟
ده قرار سياسي مش مش إيه نعم.
ده قرار سياسي مش قراري اه ما أنا بقول ايه حضرتك يعني دلوقتي هل يعني, انضمام الاتفاقيات او عدم الانضمام ده يعني قرار- كثير من الدول انضمت لهذه المعاهده فلماذا تاخرنا نحن في مصر؟
يعني محل بحث ايه نعم ناخذ اتصال ونرجع تاني اتفضل.
اخت ام محمد السلام عليكم ايوه السلام عليكم يا ورحمه هلا الله ومرحبا بيكي.
وبركاته آه ممكن اعمل مداخله مع اه عافية يا طبعا أستاذ حضرتك عمر؟
على الهواء اتفضلي آه لو سمحت انا كان ليا يعني اقتراح ان المفروض ان هي اساسا المواقع الاباحيه دي ما كانتش اساسا تخش مصر من الاساس بعد ما ضيعت أط- آه شبابنا شبابنا تمام.
ضاعت بسبب المواقع دي مهم.
عيالنا خلاص يعني بقت دي حياتهم الحاجات دي مهم.
مهما تقول لهم دلوقتي لان المجتمع الخارجي بقى ليه تاثير رهيب اكتر من البيت عكس زمان تمام.
زمان كان البيت تاثيره اكبر مهما تقول للابن حلال وحرام ومحفظه في يعني في وخصوصا في المجتمعات اللي هنا ايه مش ال- في الحضر هنا في طب المجتمعات يا- يا اختنا ام الحضريه محمد احنا مش عايزين نتكلم في الماضي انه ما كانش ينفع هو دخل خلاص بوجهه نظرك ايه هو ليه الحل؟
دخلناه من اساس لان ده فسد شبابنا جميل ايه هو الحل؟
الحل ان احنا نمنعها من الاساس بقى نقفلها المواقع دي واللي يشغلها واللي يجيبها لا احنا احنا قلنا يا أم محمد ان قفل المواقع دي مش بالسهوله دي لكن احنا ممكن نلغي حظرها في مصر ما انا زي ما بقول عملت على كتير مصر.
من الدول العربيه احنا مالناش دعوه احنا لينا ببلدنا انا بقول على مصر ما انا بقول لحضرتك ان في قرار طلع من 3 4 اشهر زي ما بيقول المستشار عصام وان شاء الله سيتم تنفيذه قريبا باذن الله ويا ريت يكون العقاب رادع رادع رادع لاي حد ينزل المواقع دي ان شاء الله باذن الله نامل ذلك من لأن مش الحكومه عارفين باذن الله صرا- صراحه الشباب صعبون على الواحد من الضياع اللي بقوا فيه
تمام مش ع- يعني هم شا يعني لما نضيع الشباب يبقى كده الامه ضاعت لان نسال الأمة الله بتكون يقي على شبابنا الشباب.
شرور الفتن بارك الله فيك الله يخليك استاذن بس حضرتك في اتفضل.
حاجه هي برضو ال- ال- القصه ايه؟
ما عشان كده بس حضرتك في الاسباب وليه آه، ليه الدوله آه.
اتاخرت في, ما هي في مثل الجزء- الامور الجزء- شايف الناس بتتكلم ازاي اه ما انا فاهم بحرقه طبعا طبعا ناس نعم.
بتتكلم وناس معذوره بس برضو اقول لحضرتك حاجه زي ما هي بتتكلم في الماضي تعالى نتكلم ما احنا كان معاها في الماضي زي ما هي كانت بتتكلم في الماضي تمام.
انا سبت ابني ليه يقعد على الانترنت ما هو في في وسائل إزاي منع.
ليه سبته؟
اه ما هو اقول لحضرتك إزاي؟
اقول لحضرتك حاجه آه.
يعني انا دلوقتي عندي طفل تمام تمام بعمل فيه بعمل معاه كذا حاجه اول حاجه ب- ب- بقوي عنده الوازع الديني جميل.
تاني حاجه ما ينفعش ان هو يبقى ال- الجهاز الكمبيوتر اللي داخل على النت قاعد في اوضته منفصله ده لازم يكون في مكان في الريسبشن في اوضه مفتوحه لازم ابقى عارف هو بيخش في ايه حضرتك بتقول الرقابه لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مع انتشار الوازع الديني ايضا لدى الاسر ووضع هذا الوازع آه، لدى أش- اطفالنا وشبابنا لكن عايز اقول لحضرتك ان الصحبه هنا لها ضرر عظيم جدا والشباب زي ما حضرتك قلنا ان احنا السيارات مليانه ما هو المرء بالشباب على دين خليله التمن سنين فينظر وعلى- احدكم من يخالل من هو دور الاسره فين يا استاذ عمر دور الاسره ايه ما هو الاسره دي هو الطفل دوت طلع لوحده كده دخل على النت لوحده ولا لو الطفل دوت ناشئ تنشئه سليمه صحيحه عارف الصح وعارف الغلط ب- بتابعه كان مين اصحابك رحت تمام.
مع مين قعدت مع مين آه، الكلام ده كله آه، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه صلى الله عليه آه، وسلم.
لاعب طفلك لسبع وادبه في سبع وصاحبه بعد سبع يعني فهمني ازاي لو انا عملت الت- الت- اللي الكلام الديني قاله انما انا بسيب طفلي انا الاب مشغول بشغله ربنا يعينه والام مشغوله بشغلها ربنا يعينها والطفل سايبينه نعم.
وبعد كده نقول ايه ده في عندنا مشكله و- والدوله ما اتدخلتش والقوانين والردع آه، زي ما كنت بكلم مع حضرتك قبل التسجيل يعني حضرتك عايز تقول برضه ان ما زال ما زال آه، لدينا غياب دور الاسره طبعا نعم.
غي- وغياب رئيسي وزي ما كنت بكلم حضرتك قبل التسجيل بقول لك ايه بقول لك ان الظاهره بتظهر ثم يتدخل المشرع لتعديلها ما فيش مشرع كده او ما فيش دوله تيجي تقول ايه اه والله ممكن يطلع بعد 20 سنه ثم جريمة يتدخل ثم يتدخل الم- فتيجي- المقنن لان المشرع هو بس الله عز وجل فبعد ما نعم طيب آه، استاذ عصام دلوقتي آه، بالنسبه لموضوع المؤسسات عشان مش عايزين برضو الاتصالات آه، يعني ت- آه، ترجعنا لامور اخرى آه، المؤسسات آه، دلوقتي العقوبه هي عقوبه الجريمه العاديه عقوبة هي الجريمة السرقه العادية. آه، لا، هي عقوبة تمام.
السرقة طبعا.
بتكون عقوبتها يا استاذ عصام آه، الحبس لغايه 3 سنين ثلاث سنين أه.
مش على حسب حاجه انا لا آه، لا, لا لا لا مش العقوبه لا تزيد على حسب المال المسروق يعني لا اه اه لا لا لا, لا.
ثلاث سنين وهل ارد هذا المال؟ يعني مع العقوبه هل انا مطالب برد هذا المال؟
لا سبحان الله هذا غير ال- القانون الموجود في دول أوروبا يعني يمكن القوانين المدنية في دول أوروبا آه، لا يعاقب عليها بالسجن لكن يعاقب عليها بال- ب- بسد آه، القيمة آه، طيب جميل احنا اتكلمنا عن انواع الجرائم والاختراقات حضرتك آه، شايف ايه هو الحل
الحل زي ما قلت لحضرتك نعم.
آه، اولا نشر الوعي الديني تمام نشر التوعية آه، معرفة ان انت مقدم على ارتكاب جريمة لان اقول لحضرتك حاجة في بعض الشباب بيرتكب مثل هذه الجرائم وهو لا يعرف انها جريمة نعم زي ما اللي كانت ال- أخت محمد.
اخت محمد بتتكلم ان هو هجرس وعايز ي- يظهر عضلاته قدام اصحابه وي- وي- يعني هو بيستعرض عضلاته بيستعرض قوته وعبقريته زي ما قال الدكتور صالح ان هو نوع من اثبات الذات هو نوع من إثبات خاصة إن الذات.
هو يعني الله عز وجل ابتلاه بالاعاقه فاراد ان يثبت ذاته أنا- انا موجود تمام آه، وزي ما كل حضرتك حاجه يعني الدراسات النفسيه بالنسبه لم- لمجرمي الانترنت اظهرت ان هم بيتميزوا بخصائص معينه نعم.
يعني اقول لحضرتك حاجه انت لما بتشوف مجرم عادي تكتشف او يتقال لحضرتك هذا سارق أو- اشمئز منه بل احتقره اول نعم.
نعم. اول رد فعل لحضرتك تمام.
لكن تعالى بقى للمجرم المعلوماتي عمل كذا واخترق موقع كذا وعمل كذا سأنبهر بها اولا عملها نعم، ده سأنبهر عبقري.
بعقليته فعلا.
ماشي تمام.
س- لا س- ما سرعان ما يعود اليك رشدك وتقول ايه جميل.
ده ارتكب جريمه نعم، طبعا.
فاحنا برضو مساهمين بجزء تمام.
فالمجرم المعلوماتي ليه خصائص انا لما يجب عشان امنع هذه الجريمه اعرف ايه هي خصائص المجرم المعلوماتي نعرفها.
واوظفها نعم.
نعم. خصائص المجرم المعلوماتي ان هو شديد الذكاء انسان شديد الذكاء نعم يعني درجه العبقريه يعني اعلى من الذكاء تمام المجرم المعلوماتي المجرم المعلوماتي التسميه جميله طبعا.
ناخد ابو احمد ابو ظبي ونرجع اتفضل.
تاني ابو احمد السلام عليكم انقطع الاتصال نكمل المجرم المعلوماتي فالمجرم المعلوماتي بيتميز بالذكاء الشديد بيتميز بالحرفيه العاليه بيتميز بان هو معتاد ارتكاب هذه الجرائم يعني هو ممكن في الاول بيعملها مره بقصد المعرفه تمشي معاه تمام.
يعملها مره ثانيه لغايه ما ممكن بقى مع ضعف شخصيه يبتدي اصدقاء السوء يتدخلوا ويقولوا طب ما تسرق طب ما تيجي نعمل مش عارف ايه طب ما تيجي ممكن نعمل بزنس من خلاله بس كده تمام.
فهي دي الخطوره خلي بالك حضرتك هو مجرد دخوله غير المشروع ده في حد ذاته جريمه تمام.
فلو هو عرف من الاول ان الدخول غير المشروع على الانترنت لموقع شخصي اخر دي جريمه هو هي- آه، لن يقدم عليها لكن آه، في غياب مثل هذا هذه المعرفه هو لك انا أنا ما ضررتوش في حاجه انا لا سرقت ايميله ولا سرقت موقعه ولا دمرته ولا بعت له فيروس ولا عملت له اي حاجه انا استعرضت عضلات قدام زمايلي تمام لكن لما يعرف ان دي جريمه مش هيعملها
طب حضرتك عايزين برضو نقول برامج الهاكرز الموجوده بتباع في الاسواق الان آه، حضرتك تنادي الدوله وتنادي المسؤولين في وزاره الداخليه تشديد الرقابه طبعا عليها تشديد الرقابة.
تشديد الرقابه ومنع ت- و... والاستفاده نعم. من هؤلاء الهاكرز الاستفاده بمعنى بمعنى ايه؟ ما هو انا قلت لحضرتك ان الهاكر ده انسان انسان شديد الذكاء عنده نعم.
نعم. انسان شديد الذكاء شديد الذكاء لكن بعد ابو احمد ابو ظبي اتفضل السلام عليكم يا بقى احمد السلام عليكم هلا يا استاذ عمر يا اهلا ومرحبا بيك شرفتنا مرحبا ونورتنا بك وبضيفك الكريم اهلا ومرحبا بيك والله في الحقيقه بالنسبه لاستخدام الانترنت آه، آه، نريد ان نقول بعض الاشياء ال- آه، التربويه بالنسبه للتجربه هنا في دوله الامارات العربيه المتحده اتفضل
آه، اولا آه، ضروري جدا على الطالب ايا كانت مرحلته سواء الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه او الجامعيه أي- ايا ايا كانت المرحله ان آه، يعرف ان ينوع مصادر المعرفه لديه تمام ومن ضمن المصادر الثرية جدا واللي هي متاحة 24 ساعة اللي هو الإنترنت جميل فالإنترنت لابد أن تكون هناك ضوابط حتى إن بعض المناهج هنا اللغة العربية أو العلوم أو الرياضيات يأخذ بيد الطالب إلى بعض المواقع يعني يكلف بعمل معين عن طريق الكتاب المدرسي أن يذهب إلى مواقع الإنترنت كي يكمل هذا العمل أو كي آه، يتم, يتم هذا البحث أو يتمم آه، حلول الأسئلة مثلا على هذا الدرس فهذه الأشياء التي تطلب من الط- الطالب على البيت أن يق- يقوم بضوابط يعني عندما يأتي الابن علينا أن نشرح له كيف يتعامل مع الإنترنت أولا لابد أن يكون استخدام الحاسوب أو الإنترنت في مكان مطلع عليه الجميع تمام.
يعني لا يغلق على نفسه باب أو إلى, إلى ما إلى ذلك أستاذ عمر آه، مع حضرتك اتفضل آه الشيء الآخر يا أستاذ عمر علينا أن نوجه الطالب أن يحدد وقت استخدامه للإنترنت وهذا اهم شيء مت يعني هيجلس نصف ساعة حتى تمام.
تمام. يتم موضوعه مثلا آه، لأن هناك بعض الأوقات يعني على سبيل المثال الطالب يستطيع أن يصحح نطقه في اللغة الإنجليزية مصدر رائع جدا عن طريق مواقع الإنترنت تمام ومواقع متاحة للجميع وسريعة جدا للجميع لكن هنا في دولة الإمارات حقيقة ونحن نهنئهم بعيدهم الوطني الثامن والثلاثون خلينا نقول خلينا نقول اليوم الوطني عشان ما عندناش اعياد في الاسلام غير ثلاث اعياد نعم بس اليوم الوطني معذرة اليوم الوطني نعم.
نعم.
اليوم الوطني الثامن والثلاثون لهذه الدولة المباركة حقيقة تستطيع أن تترك أبنائك على الإنترنت لأن السنسرشيب هنا أو الرقابة قوية جدا جدا جدا فهنا الاستخدام آمن إلى أبعد درجة تمام.
سواء للأب أو للأم أو للأبناء قلما قلما يمكن لا تكاد تذكر واحد في المية كل المواقع يعتبر blocked site وهذه الأشياء المواقع المح... اللي هي جميل.
آه، blocked مثلا لا تعيق عمل الطالب أو الطالبة أثناء بحثه على الإنترنت و- عن ونحن من المعلومات.
هنا ومن قناة الرحمة نشكر القائمين على الحكومة الإماراتية على هذه المبادرة الطيبة وإن شاء الله تعم هذه التجربة وهذه المبادرة في شتى آه، الدول الإسلامية بارك الله فيك أبو أحمد آه، أعتذر على خطر الاتصال لكن يعني الوقت وقت البرنامج ضيق جدا وسينتهي الآن آه، نكمل في المجرم بس المعلومات معلش انا استاذن بس حضرتك بالنسبه للاستاذ ابو احمد في نعم.
في في جزئيه هم بيعملوها على المواقع الاباحيه تمام.
عايزين برضه ما نحصرش الانترنت في المواقع الاباحيه جميل.
يعني تمام.
الانترنت مليء مليء يعني طبعاً.
ممكن يت- يتسرق آه، ارصده زي ما حضرتك قلت ممكن ترتكب جرائم اخرى تمام.
فالانترنت ليس قاصر على المواقع الاباحيه عشان برضه من من ايه ما نضيقش واسعا يعني إيه نعم طيب تمام نكمل في موضوع خصائص المجرم المعلوماتي فالمجرم المعلوماتي زي ما بقول لحضرتك فبعض الشركات بره بتستفيد منه ان هم بيجيبوا الهاكرز دولت ويعملوا برامج ما هو ال- الهاكر ده بيعمل ايه؟ بيخترق برنامج بيخترق موقع فعنده امكانيه عاليه تمام.
فتيجي الشركات اللي هي منتجه هذه البرامج تقول له طب تعالى احنا عندنا الموقع اهو عندنا يستعينوا البرنامج- بيه.
يستعينوا بيه نعم.
فانا برضه بنصح الاخت ام محمد لو هي عن أو اخت ام محمد اللي اتصلت بينا في الاول من دبي، لو نعم.
من دبي لو لو هي عندها من الامكانيه ان تجيب ابنها دوت وبعض اصدقائه ويعملوا شركه ليه المانع ان هو بدل ما يبقى هاكرز يبقى صاحب شركه برامج كمبيوتر تمام ويبقى است- استغل است- استفدنا منه وحولناه من انسان مضر الى انسان مفيد نعم ويحط طاقته في مكان ويفرغ طاقته نعم.
في في في مكان ايجابي تمام آه، الحلول ندخل فيها الحلول زي ما بقول لحضرتك نشر الوعي نعم.
عشان ما يقعدش بس الكلام نشر, نشر الوعي الديني نشر الوعي الثقافي آه، التوعيه بال- بالجرائم آه، تشديد العقوبات وردعها لان حضرتك العقوبه كلما كانت العقوبه رادعه تمنع الجريمه نعم ما الذي تأمله من القائمين على وزارة العدل في مصر الإسراع في بخصوص قط- هذا الموضوع يعني.
الإسراع في إعداد تشريعات خاصة بالجرائم بالجرائم الإلكترونية الإسراع في آه، إنشاء المحاكم الإلكترونية طيب نصيحتك لكل الشباب الهاكرز تقول لهم إيه فرغوا طاقتكم في نواحي إيجابية تمام آه، استاذ عصام مغازي حقيقه شرفتنا ونورتنا برنامج مع الشباب الوقت عدى مع حضرتك بسرعه الشرف ليا جدا يا فندم.
حاولنا قدر الامكان ان احنا نعطي للمشاهدين نبذه بسيطه عن جرائم الانترنت انا عارف ان الموضوع ملفه طويل جدا, جدا.
آه، لكن ان شاء الله لعلنا نفتحه بتفصيل واسع في حلقات اخرى باذن, بإذن الله الله، تعالى بإذن الله.
جزاكم الله خير استاذ عصام مغازي المستشار القانوني للجمعيه المصريه لمكافحه جرائم الانترنت شكرا يا فندم.
بارك الله فيكم الله يخليك.
آه، مشاهدينا الكرام ما زال ملف الانترنت معنا مفتوح مش هنقفل الملف ان شاء الله حتى نستطيع ان نعطي للمشاهدين نبذه كامله او نبذه مختصره على الاقل عن جرائم الانترنت آه، الحلقه القادمه ان شاء الله لعلها تكون عن الادمان يعني الانترنت وصل الى الادمان فكيف نعالج هذا الامر وهل عيب ان انا اودي ابني للطبيب نفسي يعالجه من ادمان الانترنت وهل الطبيب النفسي زي ما الناس مفكراه هل هو طبيب مجانين كل ده هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله موعدنا في الحلقة القادمة يوم الجمعة قبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته